بسم الله الرحمن الرحيم احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها الجزء بتاع عدم القدرة عدم القدرة دي احنا لسه شغالين فيها بس كنا بنقرأ ال- النصوص اللي هي بتاعت ليس نبي بلا كرامة إلا في وطني وبين أقربائه وقلنا ان في تحريف انجيل مرقس بيقول لم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه واحده مرقس قال ولم يصنع هناك قوات كثيره وقلنا ان حته ليس نبي بلا كرامه الا في وطني و- وفي بيته كان المسيح بيقول ضمنيا ان دي قاعده ان الانبياء دايما بيتم الاستهزاء بهم في وطنهم وده حصل معايا وانا ايه زي زي باقي الانبياء يعني طيب نقرا بقى في انجيل مرقس 10 35 ل 40 القصه دي مشهوره جدا وتقدم اليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي ده يع- يعقوب ابن زبدي كنت انت قلت قبل كده يعقوب ابن زبدي بس انا ساعات بتلخبط يعني هو اعتقد ان في كذا يعقوب يعني يعقوب كاتب الرساله مش هو يعقوب ابن زبدي ده على ما اتذكر يعني في واحد تاني يعني لو احنا فتحنا انجيل متى كده
الاسماء التلاميذ اه انا كنت عملتهم أهو. في متى الإصحاح العاشر ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح النجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضع- ضعف وأما الأسماء الاثني عشر رسولا فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه فيلبس وبرثلماوس توما ومتى العشار يعقوب بن حلفي ولباوس الملقب تداوس سمعان القناوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه تمام فهنا في اتنين يعقوب يعقوب بن زبدي وي- ويعقوب بن حلفي في برضه في إنجيل مرقس تقريبا يعقوب واحد مش هتلاقي اثنين انا في اثنين بس أنا مش فاكر هو محطوط فين في مرقس اسماء التلاميذ برضه في الاول يعني عن- قبل السابع
إيه؟
قبل السابع حتى يعني
أهو اختيار الرسل الاثنى عشر ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرداهم فذهبوا إليه وأقام اثنى عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخا يعقوب وجعل لهما اسمي بونرجس أي ابني, ابني الرعد واندراوس وفيلبس وبرتلماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفي وتداوس وسمعان القناوي ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه تمام في برضه في اعمال الرسل في اعمال الرسل واحد من اول 12 حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو بالقرب من اورشليم على سفر على سفر سبت ولما دخلوا صعدوا الى العليه التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وفيلبس وتوما وبرثلماوس ومتى ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا اخو اخو يعقوب هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحده على الصلاه والطلبه مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته
هي مريم ام يسوع اسمها مريم
اسمها مريم لا يعني انا اقصد لما تيجي في الاناجيل مريم في اثنين شافوهم
دي مشكلة في إنجيل يوحنا نبقى نحكيها بعدين اللي هو لما هو ذا ابنك ومش عارف مين المهم يعقوب ويوحنا بن زبدي دول اتنين في ويعقوب تالت ما علينا هنا خلي بالك في القصة موجودة في مرقس والقصة موجودة في متى في مرقس بيقول ان اللي تقدم وطلب يعقوب ويوحنا بن زبدي ابن زبدي في متى اللي تقدم ام ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا يعني ده خلاف امهم ما كانتش موجوده في مرقس في متى لا امه هي اللي طلبت وكان معاها ولادها الاثنين نرجع لمرقس بيقول الاثنين قالوا ايه يا معلم نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا فسالهما ماذا تريدان ان افعل لكما فقال له اعطنا ان نجلس واحد عن يمينك والاخر عن يسارك في مجدك فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان اتستطيعان ان تشربا الكاس التي اشربها انا وان تصطبغا بالصبغه التي اصطبغ بها انا طبعا انا مش فاكر هل النص في متى ولا النص في مرقس في واحد منهم ال- النصين دول فيهم مشكله اللي هم بتاع تشربوا الكاس اللي انا هشربها وتصطبغوا بالصبغه اللي انا هصطبغ بيها ودي عليها مشكله في التفسير يعني ايه الكلام ده هل المعنى الاولاني ان تشرب الكاس التي اشربها يعني هتموتوا زي ما انا هموت او تتحملوا ان انا مثلا إيه إيه إيه ها ممكن يصلبوني او يقتلوني انتوا تتحملوا نفس المصير لو اتبعتموني يعني اصل هم عاوزين واحد يجلس عن يمينه ويجلس عن شماله يعني يكون رفقائه في الجنه في نفس مكانته في الجنه فبيقولوا طيب بقى انتوا عاوزين تبقوا رفقائي في الجنه فهتشربوا الكأس اللي انا هشربها وتصطبغوا بالصبغه اللي انا هصطبغها يعني ايه بقى هصطبغ تصطبغوا بالصبغه اللي انا هصطبغها في ناس ممكن تفهمها ان انتوا تبقوا زيي في اخلاقي ومعاملاتي ودعوتي وكل حاجه تبقوا زيي ما علينا المهم في بعض الناس بتشوفها بمعنى اوسع من كده حكايه يمشي المعنى التاني ده المهم فقال له نستطيع خلاص قالوا هنقدر هنصطبغ بالصبغة وهنشرب الكأس اللي انت تشربه قال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم يعني ايه يعني الطلب اللي انتوا طالبينه ده مش بمزاجي اقعد حد عن يميني وحد عن شمالي ده لازم يكون ايه ناس اعد لهم هذا المكان والنص هنا في مرقس ما بيبينش مين اللي اعد يعني اعد إيه، الفاعل م- مجهول لا مش م- مش قايل هو المسيح ولا هو الاب ايوه واخد بالك بس هو بيقول ان الموضوع مش بالمزاج لازم يكون في ناس ليهم المكان ده من قبل كده فانا اعطيها لهم بعد كده يعني كان المسيح واسطه او مرحله انتقاليه في النص انتوا مكتوب لكم المكانين دول فاروح انا اقول لكم دي اماكنكم حاجه زي كده يعني القصة في متى بتقول بدل يعقوب ويوحنا هما اللي بيقولوا لا ده أم ابني زبدي هما اللي بيقولوا فقال لها ماذا ف- فقال لها ماذا ت- تريدين؟ قالت له كل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن ي- عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع لستما تعلمان ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا قال له نستطيع فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه خلي بالك هي برضو فوق فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي فزي برضو النص بتاع يوحنا 17 لما بيقول له ايه إيه، اعطيتني سلطانا على كل جسد لاعطي حياه ابديه لكل من اعطيته اعطيته انت فيبقى ال- هذه العطيه ليست من المسيح لكن النص مش بينفي تماما ان المسيح ما بيعطيش هذه الاماكن لكن في شرط انه ما ما يقدرش يعطي غير للي الاب اعطاله من قبل كده فده بيحدد ان المسيح في هذا العمل انه يعطي ان حد يجلس عن يمينه وعن يساره تابع لاراده ومشيئه الاب هو اللي بيحدد من قبل المسيح بعد كده المسيح ممكن يعطي فده بيدي افضليه للاب على الابن ودي من النصوص اللي المسيحيين بيروا فيها شبهه وبيحاولوا يفسروها يعني. انجيل متى 12 27 28 هنا بيقول ايه بيتكلم على مشكله اخراج الشياطين واليهود كانوا ما بيقبلوش معجزات المسيح بشكل عام فبيقولوا ان تحديدا مثلا في قضية اخراج الشياطين انت بتخرج الشياطين عشان معاك شياطين بيساعدوك فبيقولوا له ان انت برئيس الشياطين تخرج الشياطين او ببعلزبول بعلزبول ده المفروض اسم من اسماء الشيطان آه، رئيس الشياطين إن- النقطة دي مهمة ليه بقى؟ كان في نصوص احنا قريناها قبل كده اللي هو بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات ولكن الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات وكثيرون سيقولون لي في هذا اليوم مش عارف يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. الخلاصة إن في ناس ممكن يعملوا هذه المعجزات في نص تاني اللي هو بيقول ان هياتي مسحاء كذبه وانبياء كذبه يعطون ايات كثيره وعجائب حتى يضلوا ان امكن المختارين ايضا فمعنى كده ان هي- هيجوا بقوات وايات عظيمه وعجائب ومع ذلك هم نصابين وضلاليه ومش من عند ربنا دول انبياء كذبه طيب ازاي بقى المسيحي بيقول ان معجزات المسيح دليل على الوهيته اذا كان في ناس ضلاليه هياتوا بمعجزات او ايات عظيمه وعجائب وهيعتبروا انبياء كذبه ومسحاء كذبه يبقى المعجزه في حد ذاتها مش مقياس انه اصلا يكون نبي ناهيك انه يكون الاله نفسه وان ممكن هذه المعجزات تصنع بأي طريقة ببعلزبول بالشياطين بسحر بأيا كان لكن ده مش دليل ان هو ايه نبي فاهم ازاي طيب في مثلا في اعمال الرسل بس مش فاكر المكان ثانية واحدة هطلعها دلوقتي اهو في خمسة ثلاثة وثلاثين بيقول ايه فلما سمعوا حنقوا حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل غملائيل ده هو استاذ بولس كان قال قبل كده ان انا اتعلمت الناموس على يد غملائيل المهم معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب وامر ان يخرج الرسل قليلا ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا كانوا عاوزين يحبسوهم أو يقتلوهم أو مش فاكر إيه القصة بالظبط ليه بقى لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس مين سوداس ده ما جبناش سيرته ولا نعرفه بس الراجل بيتكلم عنه على انه واحد معروف معروف ومشهور كان في قضية بيحكي عنها بارت إيرمان بخصوص المسيح من ناحية تاريخية والمسيح كشخص عمل معجزات عظيمة وحاجات زي كده فبيقول هو المسيح يعني بهذه المواصفات وبيمشي على المية وبيحيي أموات وكده ده يعتبر رجل فريد بحيث ان يعني لما واحد بالمواصفات دي تسلط عليه الأضواء ويبقى محط اهتمام كل الناس هل ده فعلا كان ال- كان كان الحال؟ قال لك لا ده كان في ناس كتير زي المسيح بحسب ادعاء ناس تانيين يعني مسحاء كذبه وانبياء كذبه وبيعملوا معجزات وبيعملوا سحر وبيعملوا حاجات ولعل دي كانت الحكمة من إن المسيح يبعث في هذا الوقت بمثل هذه المعجزات علشان الناس تقدر تفرق ما بين المعجزات الحقيقية التي من عند الله والنصب والاحتيال وشغل الشياطين اللي الناس التانية كانت بتعمله والسحر والكلام ده فهنا بيقول لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو أربعمائة الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء يعني س- سوداس ده كان عامل نفسه حاجة واتبعوا ناس كتير وفي الآخر اتقتل وإيه ما بقاش حاجة ودعوته بطلت ومحدش خلاص اتبعه بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف إيه ينتقد يعني كأنه بيقول إن من كان لله دم واتصل ومن كان لغير الله انقطعوا إيه وايا كان بقى مش فاكر ايه بقيته يعني لو فيما معناه يعني الحاجه للناس ما بتدومش الحاجه لربنا او الدعوه الصادقه هي اللي بتدوم فالناس دول لو صادقين دعوتهم هتستمر لو الناس دول نصابين ودعوتهم باطله هم دعوتهم مش هتستمر فهو بيقول ايه وان كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا فاهم ازاي؟ ال- النص ده ده ممكن تستخدمه في ان مثلا في غزوة زي غزوة بدر او غيرها لما كل الكفار كانوا ارادوا ان يبيدوا الدعوة الاسلامية وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان ان تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض بعد طيب يعني هم كانوا أكثر منهم عدد و- وأقوى منهم عتاد وفي الآخر برضو المسلمين انتصروا ومهما حاربوا المسلمين الم- الإسلام انتصر وفضل ينتشر ويستمر فده في حد ذاته دليل إنه من الله طيب في كان في نص تاني ثواني اهو سيمون الساحر في الصفحة رقم آسف في الإصحاح 8 العدد 9 من أعمال الرسل بيقول وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره تمام فآه. فده برضو نص بيدل ان كان في ناس كده في بني اسرائيل بيعملوا معجزات بيعملوا سحر بيستعينوا بالشياطين والجن وما الى ذلك اليهود كانوا بيقولوا عن المسيح انه زي الناس دي وما تتخيلش ان المسيح كان هو لوحده اللي كان بيعمل حاجات خارقة التانيين كانوا بيعملوا حاجات خارقة بس سحر وشياطين ودعوتهم باطلة عشان كده كان المسيح مش عارف النصوص ده آه، النصوص دي قلناها قبل كده لما كان بيقول ايه تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني وان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي فهر برضو كان من دي من ضمن الحاجات ان المسيح بي- بيوضح معجزاته من الله تعليمه من الله كل حاجة من الله المهم نرجع تاني للنص انجيل متى 12 27 28 بيقول وان كنت انا ببعل زبول اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون يعني هو بيقول انا انتوا بتقولوا لي انا بطلع ايه ال... ال... الشياطين برئيس الشياطين طب انتوا ابنائكم بيعملوا نفس الحاجه اليهود كانوا بيخرجوا الشياطين دول بقى اذا انا بخرج بالشياطين هم بيخرجوا ازاي لذلك هم يكونون قضاتكم يعني تعالوا اسألوهم وهم يحكموا اشمعنى بتقول عليهم هم لو بيعملوا بمعجزات او بقدرة الهية او حاجة زي كده إيه، بت- وانا تقولوا ان انا بخرج بالشياطين المهم بيقول ولكن ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله خلوا بالكم حتة هنا قال ايه ملكوت الله آه.
اللعبه دي خلاص بقى.
في انجيل لوقا برضو نفس الكلام ملكوت الله فهو كان ملكوت الله دي حاجه جايه منتظرينها برضو ليها علاقه بنهايه الزمان والكلام ده كله المهم هنا قال بروح الله اخرج الشياطين نقرا بقى في لوقا بيقول فان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابنائكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم ولكن ان كنت باصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله المهم سواء هو بروح الله ولا باصبع الله يعني كان المسيح عاوز يقول لنا هذه قدره الهيه مش انا من ذاتي بخرج الشياطين وليها علاقة برضو بالنص بتاع أعمال الرسل 2 22 يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون تمام مش عارف 2 22 برضو الم... لوقا 24 19 المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب لو احنا جينا على فكرة نتكلم في موضوع المعجزات ده هو في نصين هقولهم النصين دول في بعض المسيحيين بيقولوا ايه لما نيجي نقارن معجزات المسيح بمعجزات الانبياء السابقين يقولوا ايه مثلا يقولوا المسيح ما كانش بيدعو ربنا عشان يعمل معجزة لكن الأنبياء السابقين كانوا بيدعوا ربنا وكده فما دام المسيح مش بيدعو ربنا دي قوته الذاتية هو بي- بيفتري وبيقول كده طبعا احنا قرينا النصوص كتير هو بيوضح وتلاميذه بيوضحوا ان دي قدرة إلهية وان ده سلطان مدفوع له والكلام ده كله في نقطة مهمة في بعض النصوص بتقدر تستشف منها ان المسيح قال دعاء لله لكن الدعاء ده مش مكتوب في الكتاب في القصة بتاعت آه، إحياء العذر ده هو اللي بيقول أحمدك أيها الآب لأنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي ده فين في الإصحاح ال- العاشر تقريبا انجيل يوحنا ثانية واحدة في يوحنا 11 22 بيقول لكني الآن أيضا دي أخت العازر بتقول إيه لكن الآن أيضا أعلم إن أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه فقال لها يسوع سيقوم أخوك قالت لها مرثا انا اعلم انه سيقوم في القيامه في اليوم الاخير قال لها يسوع انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد اتؤمنين بهذا قالت له نعم يا سيد انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم دي من ضمن النصوص الجامده يعني في انجيل يوحنا ايه المهم في الاخر خالص في العدد رقم تل- 32 بيقول فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي يعني أنت كنت هتشفيه ما كانش هيموت فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معه يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال أين وضعتموه ده برضو ممكن تستشف منه انه نوع من انواع الجهل طيب قال له يا سيد تعال وانظر فكانه هي ورت له قبره فلما شاف القبر حزن جدا بكى يسوع اصغر نص في الكتاب المقدس فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه وقال بعض منهم الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت يعني هم بيشككوا اصلا في قدرته كنبي فانزعج يسوع ايضا في نفسه وجاء الى القبر وكان مغاره وقد وضع عليه حجر قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرثا اخت الميت يا سيد قد انتن لأن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله دي النصوص التانية اللي بيقول إن أنا ما بطلبش مجدي يوجد من يطلب ويدين فكل هذه المعجزات ليست لإثبات أن المسيح هو الإله وليست لتعظيم المسيح في نفسه ولكن لتعظيم الله وتمجيد الله يعني تعبيد الناس لرب الناس فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق كويس رفع عينيه لفوق هنا بيقول ايه مش مشكلة وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي طب هو فين قال وقال إيه عشان الأب يسمعه مش موجود بس النص كأنه بيقول إن هو طلب حاجة من الآب وبيشكر ربنا وده نوع من أنواع العبادة على إن ربنا سمع واستجاب لدعائه وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن ده هدف المعجزة لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني يعني عشان يؤمنوا أن أنا رسول ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتان بأقمطه ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع امنوا به واما قوم منهم فمضوا الى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع وكذا وكذا وكذا وكذا في نص تاني عاوزين نجيبه ونص تالت بالمرة هو مش عاوز يجيب النص ليه هات الأناجيل في لوقا سبعة نقرا من أول كام نقرا من أول 11 مش لازم نقرا كتير يعني هو بيقول وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين وذهب, وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه ثانية واحدة بس عاوز أبص على النص اليوناني الحاجة في دماغي الله أكبر في لفظ كده دايما المسيحيين بيستخدموه لل للدلاله على شيء معين لقب الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر وبيقولوا الك... كلمه الوحيد دي μονογενής في مخبز اسمه اسمه مونو جينيس عارفين المخبز ده ده مخبز نصراني وش احنا اللي غلابه مش عارفين المهم μονο γενής دي لو كتبت بالانجليزي تبقى كده μονογενής العلامه دي يعني تطول فيها يعني μονογενής تمام فهنا هو بيوصف الابن ده بيقول عنه υἱός μονογενής عاوز النص ده كام لوقا 7 12 نبص بس على يوحنا واحد 18 في السريع كده يوحنا واحد 18 بيقول اه الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر تمام طيب نبص على النص اليوناني برضو كاتب μονογενής υἱός نفس الكلمة مستخدمة طيب نرجع تاني للوقا ونبقى نبص على الحوار ده ون... ونراجع فيه أكتر بعدين المهم إن لوقا آه، سبعة اتناشر بتصف ابن إن هو برضو μονογενής ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعه الى امه فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه يعني ايه يعني ايه افتقد الله شعبه يعني كان احنا بقالنا كتير ما جالناش انبياء زي كده او ان كون ان في نبي زي ده في وسطينا معنى كده ان ربنا اهتم مرة اخرى بشعبه وهذا النبي علامة لان بقى في اتصال مرة اخرى ما بيننا وما بين الله خلي بالك بس انا عاوزك ان المسيحيين بيجوا يقولوا مثلا في مثل هذه المعجزات بتاعة العازر بيقول ايه بيقول لعازر هلم خارجا فيجي هو يقول لك ده معجزه كن فيكون وما بيعملش كده غير ربنا فاهم ازاي فاحنا بنقول انت شايف المعجزه عظيمه قد ايه في مره المسيح بيقول ان ده دليل ان هم يؤمنوا ان ان انا رسول وناس حضروا المعجزه قالوا ده نبي عظيم ما فهموش الفهم السقيم العقيم اللي انتوا ايه بتفهموه كنصارى يعني كويس النقطة التانية اللي أنا كنت عاوز أقولها علشان موضوع الدعاء ده هنا بيقول أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي الواد بقى اللي كان إيه مولود أعمى والمسيح شفاه
يعني يعني الشاهد في لوقا ده ايه؟
شاهد في لوقا قد قام فينا نبي عظيم ان المعجزه مهما كانت عظيمه احنا قلنا قبل كده في ناس تانيين بيعملوا معجزات وايات عظيمه وعجائب وهم بيعتبروا مسحاء كذبه وانبياء كذبه وسع- وسحره وبيستعينوا بالشياطين مفيش اي مشكله فالمعجزه في حد ذاتها لا تثبت نبوه وبخصوص المسيح النقطة بتاعت ان هو اصلا اعلن قبل كده ان المعجزات دي بقدرة الله وباصبع الله وبروح الله والكلام ده كله وسلطان من الله وهكذا النقطة التانية انه كان بيطلب من ربنا بغض النظر ان الدعاء مش م- منصوص عليه في الكتاب الا اننا احنا بنقدر نستشف ده النص الاولاني اشكرك لانك سمعت لي وانا اعلم انك كل في في كل حين تسمع لي وقصه تانية هنقراها حالا بتاعت شفاء الاعمى برضه في انجيل يوحنا الجزء الثاني ان شهود العيان لهذه المعجزات قالوا عنه انه نبي مش اله ولا عبدوه ولا اي حاجه من دي تمام النقاط دي مهمه المهم ثانيه واحده لا في 9 13 بيقول ايه فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبلا اعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر فقال قوم من الفريسيين هذا الإنسان ليس من الله يعني هو عمل معجزة بس ده شغل شياطين ليه بقى؟ لأنه لا يحفظ السبت وده فهم اليهود السقيم العقيم إن السبت ده ما نعملش فيه أي حاجة ولو حتى حاجة خير واحد غرق في ال- في الترعه ما انقذوش ما قاعد في الضلمه ما قومش اولع النور جعان ما قومش اقطف حاجه من شجره واكلها ف- فهم متخلف والمسيح صحح الفهم ده المفروض المهم هم بيقولوا ايه الانسان ده مش من الله لانه لا يحفظ السبت اخرون قالوا كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات يعني ايه يعني شخص عاصي ازاي يعمل الكلام ده في بعض الناس بيقولوا بالشياطين وسحر الناس التانيين قصدهم ان هو ما دام عمل معجزه يبقى اكيد ده رجل بار وبيطيع الله عز وجل وهكذا المهم وكان بينهم انشقاق يعني هم مش واخدين بالهم يا ولد استنى يا ولد. بص يا ولد بكره ابقى اجي لك كده قبل العصر بس انا جربتها يعني طبعت عليه الورقه
طبعت عليه ازاي؟
المهم هو بيقول كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات وكان بينهم انشقاق يعني هم مش مش عارفين بالظبط هو المسيح ده هو اللي عمل المعجزه راجل كويس ولا راجل خاطي ولا ايه نظامه مختلفين فيه قالوا ايضا للاعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك يعني انت الراجل اللي حصل معاك المعجزه قل لنا رايك فيه قال انه نبي وده مش اول مره ان حد بتعامل مباشر مع المسيح يقوم عن يقوم قايل عنه انه نبي خلي بالك احنا هنبقى نشوف المسيح قال عن نفسه ضمنيا انه نبي اللي هو ليس نبي كرامه الا في وطني وبين قبائل وبعدين الناس اللي كان ما بينهم تعامل مباشر مع المسيح زي المرأة السامرية والراجل الأعمى ده والناس اللي حضرت معجزاته زي ما تقول قالوا من هذا قال هذا يسوع النبي الذي بناصرة الجليل ولقد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه شوف وصلنا لكذا درجة المسيح عن نفسه تعامل مباشر ناس حواليه بعد كده مين تلاميذه يسوع الناصري انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول وامام الله وجميع الشام مش عارف ايه فتبقى انت من كل الجهات وح- وال- وجهه خمسه كلام الناس عنه من يقول الناس اني انا ايليا ارميا او واحد من الانبياء فده دليل برضه ان هو ما خرجش من دايره الانبياء فمن كل وجه كل اللي كانوا عايشين مع المسيح سواء اتعاملوا معاه مباشرة ولا هو نفسه ولا اللي شاهدوا معجزاته ولا التلاميذ اللي اتكلموا عنه ولا رأي الناس عامة ما كانش بيخرج عن دائرة النبوة تمام طيب فهنا بيقول ايه فقال انه نبي فلم يصدق اليهود ومش عارف مين نط كده على العدد 24 بيقول ايه فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له اعط مجدا لله يعني كانوا بيقولوا صلى على النبي نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ فاهم إزاي الراجل ده خاطئ من الآخر صلى على النبي الراجل ده خاطئ فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا إني كنت أعمى والآن أبصر طبعا المسيحيين بيحبوا الجملة دي اللي هو إيه اللي كان مسلم واتنصر كنت أعمى والآن أبصر كده يعني ماشي فقالوا له أيضا ماذا صنع بك كيف فتح عينيك أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا انا مش قلت لكم قبل كده جايين دلوقتي ليه تسمعوا تاني انا مش قلت لكم نفس نظام لما المسيح قالوا له انت مين فراح قال لهم انا من البدء ما كلمتكم به انا قلت لكم من بدري انا مين انتوا ايه ايه اللي في دماغكم كل شويه تيجوا تسالوا ما انتوا بتعندوا فراح قال ايه خلي بالك ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ يعني الراجل ده بيقول لل... لل... ال- الراجل اللي اتشفى بيقول لليهود اللي جابوه آه، اللي سالوه انتوا عاوزين تبقوا تل... تلاميذ للمسيح راحوا عملوا ايه؟ فشتموه شتموه ليه؟ عشان قال لهم انتوا عاوزين تبقوا تلاميذ المسيح راحوا شتموه لهذه الدرجة يستحقرون المسيح عليه السلام فبيقولوا وقالوا أنت تلميذ ذاك وأما نحن فإننا تلاميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله واما هذا فما نعلم من اين هو الجزء ده واما هذا فما نعلم من اين هو تتفهم على فهمين يا اما الراجل ده ابن زينه احنا ما نعرفش هو جه منين ملوش نسب ملوش اصل ملوش فصل ما نعرفوش يا اما احنا ما نعرفش الراجل ده كدعوته او كرجل مبعوث او مرسل ما نعرفش الراجل ده تبع مين ولا جاي من مين خلي بالك كان في جزء تاني لما بيقول ايه ان انتوا ما تقولوش ان انتوا إيه اولاد ابراهيم ومش عارف مين وما تقعدوش تفتخروا ومش عارف مين فراح المسيح قال لهم ايه لو امنتم بالابن تقريبا او حاجه زي كده المهم بيقول ايه ان انا هحرركم هحرركم يعني من خطاياكم ومن ذنوبكم وكده فراحوا قالوا له انت انت خربت النسخه خالص قطعتها خد نسخه تانية متقطعها بقى الله، خد نسخه متقطعه علشان لما تقطعها ما تبقاش تزعلش ايه عليها.
تزعل عليها هي من متى للرؤية أنا كنت قاطع منها الجزء الأولاني والجزء الثاني علشان أصوره سكانر كتعريف يعني للنص المهم يعني في جزء تاني لما بيقولوا له إيه تعال نجيبها بس س- سريعا كده إيه، هو في الإصحاح الثامن
في الرؤيا لا ثواني في يوحنا برضه ثواني في 8 من 30 نطوا كده لغاية 36 فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا في 39 في 8 36 فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا نط على 39 قالوا له أبونا هو إبراهيم قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله هذا لم يعمله إبراهيم أنتم تعملون أعمال أبيكم فراحوا قالوا له ايه اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد وهو الله يعني كانهم بيلقحوا عن المسيح انت بتقعد تقول بقى ابونا ومش ابونا طب على الاقل بقى احنا مش ولاد زنا فاهم ازاي وده موجود في تفاسير المسيحيين فانا بقول يعني لو كان واما هذا فما نعلم من اين هو لو تفسيره ان لا دول مش بيرموه بالزنا ولا حاجه ده معناه معناه ان هم مش عارفين دعوته منين يعني في نصوص تانية اللي هي ان انا لم نولد من زنا دي المسيحيين معترفين بشكل مجمع عليه ان النص ده معناه ان هم بيقولوا انت ابن زنا من الاخر بشكل غير مباشر المهم ان اقرا 30 اجاب الرجل وقال لهم ان في هذا عجبا يعني هم لما قال لهم انتوا عاوزين تبقوا تلاميذ وراحوا شاتمينه وقالوا له احنا تلاميذ موسى الراجل ده احنا ما نعرفوش جاي منين فأجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا إنكم لستم تعلمون من أين هو قد فتح عيني العدد 31 هو المهم ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا تمام فهو ايه كانه بيقول الراجل ده دعا ربنا علشان يفتح عينيا كانه بيقول كده واحنا عارفين ان ربنا مش بيسمع لناس خاطيه بس واضح ان ربنا سمع له علشان كده حصل ايه عينيا اتفتحت فالراجل ده يتقي الله وبيفعل مشيئته ده عبودية يعني إن المسيح بيتقي الله وبيعبده وبيفعل مشيئته فلهذا يسمع علشان كده ربنا سمع من المسيح واستجاب له طب فين الدعاء نفسه مش موجود بس النص ضمنيا الراجل ده بيقول ان كان المسيح دعا ربنا قبل ما يشفيني واحنا عارفين ان ربنا ما بيسمعش الخطاة لكن ما دام ربنا بيسمع له يبقى الراجل ده بيتقي الله وبيسمع وبيفعل مشيئته عشان كده ربنا سمعه الفكره دي غريبه عنهم يعني فكره البنوه دي غريبه محدش ح- يعني الكلام تلقائي ان هو بيتعبد لله
المهم كل النصوص اللي انا قلتها دي ليها علاقه بموضوع المعجزات تربطها بقى بانجيل متى وانجيل لوقا دول بتوع روح الله واصبع الله تمام النصوص دي مش عاوز بعد كده اقولها تبقى ها فين النصوص دي مش عارف مين ما ينفعش لا مش تحفظها على الاقل تكتبها تبقى عندك تيجي انت بعد كده تراجعها طيب انجيل يوحنا 5 19 انجيل يوحنا 5 30 النصين دول معروفين جدا المسيح بيتكلم بيقول الحق الحق اقول لكم لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل طب معلش النص ده رقم كام يوحنا 5 19 تعالوا كده نبص على الترجمات طب تفتكروا انا عاوز ابص على الترجمات في انهي جزئيه في النص
إلا الآب يعني الا ما ما ينظر الاب يعني يوحنا كام 5 19 نعمل مقارنه ترجمة الحياة بتقول إيه؟ إلا ما ينظر الأب آه، آسف إيه بل يفعل ما يرى الآب يفعله يعني كأنه بيقول شوف إن- إيه، انت انت فاهم يعني كانه بيقول للمسيح بي- بيرى اعمال الاب فهو بيعمل ايه زي ما الاب بيعمل بيعمل زي ما الاب بيعمل اللي بيشوف الاب بيعمله هو بيعمل زيه طب ده في حد ذاته معناه ايه الخيار الأول عبوديه لله وايه كمان آه، ان ان آه، اختلاف الافهام لا.
اللي في المشيئة يعني لا انه بيتعلم منه مش هو بيقول انا ما, بع... ما بقدرش اعمل حاجه من نفسي الا اللي... الا اللي بشوف الاب بيعمله فمعنى كده ان هو ما بيعرفش يعمل الحاجه دي من نفسه كانه بيتعلمها من الاب او بيكتسب لا بس انا حاسس ان ترجمتها مش كده عاوز اشوف ترجمه ثانيه العربية المشتركة برضو بتقول بل يعمل ما رأى الأب يعمله لا يفعل إلا ما يرى الآب يفعله
ده دي اليسوعية بتقول إيه؟
اليسوعية بتقول لا يفعل إلا ما يرى الأب يفعله الإنجيل الشريف بل يعمل ما يرى الأب يعمله ده مشترك
والبوليسية آخر حاجة
هي تعليقات اللي تحت هي اللي ايه ده؟ لأن الأب يحب الابن ويرى جماله وحسن ده نط حاجة عاوز بس أبص بين البوليسية في الحوار ده. في ايه أب. بتعب على بال ما أجيب ال- الترجمة برمية في حتة اهي. لا يستطيع من نفسه أن يعمل شيء إلا ما يرى الأب يعمله فما يفعله هذا يفعله الابن كذلك طيب هو النص ده بيحتاج شوية تأمل أولا ما نقدرش ننفي أول جزء في النص لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا النص ده ممكن تفهمه على ان المقصود ان انا ما اقدرش اعمل حاجه بمزاجي فاهم ازاي انا لا انا لا يقدر الابن وخلي بالك على كلمه الابن دي لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا يعني ما يقدرش يعمل حاجة بمزاجه إلا ما ينظر الآب يعمله لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك الجزء الأخراني من النص ده كلمة مهما دي المسيحيين بيستخدموه على ان ايه ان مهما كانت الاعمال العظيمه العجيبه اللي بيعملها الاب الابن كمان يقدر يعملها فده مساواه ما بين الاب والابن ده بالعكس ده مصر
هو بيفهم كده من الجزء الاخراني وانا اعتقد الفهم ده صح هو بيقول مهما عمل ذاك اللي هو الاب فهذا يعمله الابن كذلك يعني الابن كذلك يقدر يعمل مهما عمل الاب بس انا اللي انا فاهمه من الحته ديت يعني لانه مهما عمل ذلك وذاك يعني ربنا كل اللي هيقوله وكل اللي هيأمره انا كده كده ماليش دخل بيها اعمله هعمله
النص ده محتاج يتراجع في في ترجمة في, في الترجمه من اليوناني ممكن يكون اللي انت بتقول عليه ده فهم صح بحسب سياق النص على اساس ان هو بيتكلم على ان هو ما بيعملش حاجه من دماغه فيبقى المقصود ان طيب انت الاعمال اللي انت بتعملها دي جايبها منين ان الاب هو اللي بيقول لي اعملها فمهما هو طلب مني اعمله بعمله ممكن يكون ده المقصود انا شخصيا فا- فاهم النص ده بمعنى ان ممكن ممكن اه ال- الاب بي- بيعمل اعمال معينه الابن يقدر يعمل زيها مهما كانت بس اولا النص صريح في ان الابن منقاد لمشيئه الاب ما بيقدرش يعمل حاجه من مزاجه او من دماغه نقطه تانية بقى اللي انا كنت قلتها قبل كده الله عز وجل مثلا يستطيع انه يوقف الشمس في كبد السماء ما تتحركش يشوع بن نون عمل كده يشوع بن نون ده عمل كده بقدرته الذاتيه ولا بقدره الهيه هبه من الله عطاء من الله عز وجل فدايما انا بقول لو النص ده هيتفهم على انه لمهما مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك يعني مهما الاعمال اللي بيعملها الاب بيقدر يعملها الابن انا بقول ماشي افهمها كده بس ما دام احنا عندنا في نصوص واضحه وصريحه بتقول ان ده بسلطان من الله وبقدره من الله وباصبع الله وبروح الله وصنعها الله بيده يعني مش منسوبه لذاته منسوبه لله فخلاص زي ما اتقال عن سليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب مهما كانت المعجزه عظيمه ومهما كان يعني حتى لو وصلت لمرحله ان المسيحيين بيؤمنوا ان ربنا خلق المسيح والمسيح ربنا خلق بيه العالم في ب- ده معتقد مسيحي م- منذ القديم يعني ربنا خلق المسيح ان ربنا خلق المسيح وخلق بيه العالمين تمام طيب يعني المسيح يعتبر أداة في يد الله عز وجل الله عز وجل بيخلق به بس برضه في نفس الوقت بيجعل ان الخليقة كلها في المسيح هو اللي خلقها ايوه طيب يعني هو كأنه دي كان نظرة أريوسية يعني إن المسيح ده يعتبر إحنا مخلوقاته لكن المسيح في حد ذاته ربنا هو اللي خلقه يبقى كأن مرات آه إحنا ع... إيه، لي- ع- المسيح له علينا فضل فبدأوا يقدموا له نوع من أنواع العبادة لكن طيب المسيح في حد ذاته لو اعتبرناه إله هيبقى إله درجة تانية لأن الآب هو اللي خلقه وهو اللي أوجده فاهم إزاي؟ مهما كانت النظرية يعني في الآخر الآب هو اللي إيه؟ يعلو ولا يعلى عليه حتى لو وصلت لدرجة لو انت هتؤمن ان ال- ان ربنا ادى للمسيح قدرة انه يخلق العالم وخلقنا بس اللي- في الاخر مين اللي اداله القدره ومين اللي بيأمره ومين اللي بيقول له يعمل كذا وكذا وكذا كله الاب يبقى في الاخر الاب اعلى درجه من الابن يا اما بقى هنبقى زي المسيحيين الاوائل اللي عبدوا الابن وعبدوا الاب مع معرفتهم اللي ان الابن انسان مخلوق وان الاب اعظم منه في اباء كانوا بيؤمنوا بكده كانوا بي- بيقدموا العباده للابن مع معرفتهم انه مجرد مخلوق وان الاب اعظم منه عادي هي دماغهم جابت لهم لكده او بقى الموضوع ده هيتطور شويه ونخرف ونساويهم ببعض وده م- ضد النصوص الكتابيه انت فاهم حاجه من اللي بقولها أو- مركز يعني معايا ما علينا طيب لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل ف- لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك ممكن يتفهم على فهمين الفهم الأولاني هو ما بيعملش حاجة من دماغه لكن هو بيشوف الأب عاوز منه إيه مهما طلب منه هيعمله ده فهم فهم التاني كأعمال في حد ذاتها أنا بشوف الأب بيعمل إيه مهما بيعمل الأب أنا أقدر أعمل زيه مش معترضين لكن ما دام الثابت ان القدره في الاخر من الاب وعطاء الاب يبقى ده ما بيخليش المسيح اله ولا حاجه النص اللي بعديه برضو يوحنا 35 انا لا اقدر ان افعل من نفسه شيئا نقطه كما اسمع كما اسمع ادين يعني ايه كما اسمع يتلقى اوامر ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني يعني كلام واضح وصريح النص المشهور بتاع متى 28 18 فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض طب وإيه يعني دفع اه دفع خلي بالك النص بتاع انجيل لوقا في الاصحاح الرابع بتاع تجربه ال- المسيح لما الشيطان قال لما هو رفعه لمكان عالي وأراه جميع ممالك المسكونة فأربعة خمسة ثم أصعده إبليس إلى جبل عالي وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع يعني المسيح زيه زي الشيطان ولا الشيطان كان في مرحلة من المراحل كان هو اللي دفع له كل حاجة وبعد كده في الآخر لا المسيح هو اللي دفع له النص ده تكتبه جنب النص ده هو في نص تاني برضو بيقول ايه في اخر انجيل متى هو مش بيبحث اه ده انا بدور في دي لا مش عاوز في دي عاوز في دي لا مش عاوز في دي معلش استحملوني ثانية عشان غيرت الترجمة بقى. الله يهديك اهو لقد
هو النص اللي احنا طلعناه فيه
بتاع الوقت
بتاع الشيطان
ايوه في لوقا 4 6 في نص تاني في يوحنا 13 3 يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه عند الله وانه من عند الله خرج والى الله يمضي ده برضه في يوحنا 13 3 ان الاب دفع اليه في نص تاني برضو تكتبهم عندك انا مش عارف انا كاتبهم اصلا ولا لا لا مش كاتبهم اكتبهم عندك كمان في نص تاني يوحنا 13 3 اللي احنا لسه قايلينها تمام في يوحنا 3 35 الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه ايه فين دي بتاع السحر.
اه ماشي نص كمان يوحنا 25 دي تحطها جنب النصوص بتاع انا لا اقدر اعرف عن نفسي شيئا يوحنا 25 لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله وسيريه اعمالا اعظم من هذا لتتعجبوا انتم يعني ايه يعني الاعمال اللي هو بيعملها دي ده كان ده بيفسر ده واخد بالك اصل ده ايه ده في نفس الاصحاح 25 احنا قرينا يوحنا 5 19 بعديها على طول 25 بعديها بشويه 35 تمام فانا بيقول ال- لان الاب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله يعني الاب هو اللي بيوريه يعمل ايه فده كانه بيرجح الفهم اللي قاله باشمهندس احمد دكتور احمد دكتور ولا باشمهندس دكتور
دكتور طيب بعد كل السنين دي يطلع لك المهم.
تعرف تذاكر حتى الحاجات دي المهم
25 اه خلاص كفايه في موضوع الدفع ده قلنا قضيه ان في دافع ومدفوع له وده بيوضح ان الدافع هو صاحب الشيء في الاصل المدفوع له ده بتبقى الحاجه دي مكتسبه بالنسبه له في نص كمان بالمره نقراه في متى الاصحاح التاسع نقرا كده من العدد كام من تسعة اتنين اه وإذا مفلوج يقدم ي- يقدمونه إليه مطروحا على فراش فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك خطاياك وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم أيما أيسر أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا حينئذ قال المفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى إلى بيته فلما رأى الجموع تعجبوا يعني لما الجموع شافت الكلام ده تعجبوا ومجدوا الله الذي اعطى الناس اللي هو المفروض المسيح سلطان مثل هذا فالسلطان ده من عند مين من عند الله النص متى تسعة سبعة فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطان مثل هذا متى في نص كنت عايز أقوله اللي هو إيه بمناسبة النص ده اكتبوا النصوص دي عندكم وبقى انتوا بقى بيضوها ولا صنفوها براحتكم فيما بعد هو هنا عرف افكارهم من غير ما هم ينطقوا بيه يبقى ده الاله اللي يعرف السر واخفى صح هو النصراني بيقول كده القصة بتاعت المرأة السامرية فين قصة المرأة السامرية في الإصحاح الرابع من إنجيل يوحنا نقرا من الاول ستة وكانت هناك بئر يعقوب فإذ كان يسوع قد تعب تعب من السفر جلس هكذا تخيلها انت بقى على البئر وكان نحو الساعة السادسة فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء فقال لها يسوع أعطيني لأشرب لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية يعني أنت المفروض ما تشربش مكاني ده أنا بالنسبة لك نجسة ده المعنى لأن اليهود لا يعاملون السامريين أجاب يسوع وقال له لو كنت تعلمين عطية الله وما هو ومن هو الذي يقول لك أعطيني يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة فمن أين لك الماء الحي يعني هي مش فاهمة يعني إيه الماء الحي اللي هو يقصده ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منه هو وبنوه ومواشيه أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا ده كأنه يعني أنا لما بفتكر الكلام ده بفتكر حوض القيصر وشربها هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا يعني ده كأنه إيه ال- احنا بنتبع تعليم هتدخلنا الجنة فآخرنا ان احنا لا هنعطش ولا هنجوع ولا هنتعب ولا هكذا فده المقصود يعني فهو بيقول ايه كل من يشرب من هذا الماء الماء الدنيوي ده يعطش ايضا ولكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه يعني كان التعليم دي اللي انا بعطيها هتفضل جواه وهينشرها كمان للناس وهتبقى ينبوع الناس تشرب منه ده الداعيه كده طيب قالت له المراه يا سيد اعطيني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي برضو مش فاهمه فقال لها يسوع اذهب اذهبي وادعي زوجك وتعالي الى ها هنا اجابت المراه وقالت ليس لي زوج يعني هو مش عارف كمان ان هي لها زوج هو بيوقعها هو بيوقعها بيقول لها روحي هاتي جوزك وتعالي راح راحت قالت له انا ماليش زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج بمعنى اللي انت قلتيه ده صح انت مالكيش زوج لانه كان لك خمسة ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك هذا قلت بالصدق يعني انت مع واحد ب- زانية ايه هو مش يقصد الخمسه دول اللي هو- لا هو بيقول انت كنت اتجوزت خمسه قبل كده واللي انت معاه دلوقتي عايشه معاه مش جوزك قالت له المراه يا سيد ارى انك نبي يعني ايه يعني لما هي شافت منه ان هو قال كلام محدش اطلاقا يعرفه وده علم غيب بالنسبه لها ما قالتلوش بقى انت الاله المطلع على القلوب والكلى زي ما المسيحيين بيقولوا اه هم في نصوص بتقول كده يعني ما علينا ايه الكل ليه؟
ما أعرف- مش مشكله يعني هم بيقولوا كده المهم انه لما عرفت ان هو كانسان استطاع انه يحصل على معلومه ك كبشر ما يقدرش يحصل عليها يعني حد اخبرها له بس مش انسان اللي اخبرها له ما قالتش ما قالتش ان هو ايه اله اللي يعلم الغيب ويعلم كل شيء وعلمه مطلق لا ارى انك نبي نبي بمعنى ان الله عز وجل هو الذي اخبرك بهذا فاذا كان هو بيعرف هم بيفكروا ايه في قلوبهم ده مش دليل ان هو الاله المطلع على القلوب لا ده دليل ان هو نبي وربنا بيطلعه على اللي هم بي بي بي بي بينكروه او بي بيفكروا فيه او ممكن حتى يكون مجرد فطنه بشريه ان هو عارف ان هم دايما بيدبروا له مكايد وحاجات زي كده زي ما فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله مش ضروري ربنا بلغه هو حس منهم كاي انسان انت واقف قصادي وانا بكلمك في موضوع معين من نظره عينيك ومن بصتك حسيت ان انت اه ده بيدبر لي حاجه فاهم ازاي فليها كذا صرفه يعني المهم النص بتاع فلما راى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا والموضوع بتاع فعلم يسوع افكارهم لو انتوا قارنتوا القصه دي هت- هتلاقوا ان في برضه مخرج في الحته بتاعت احسوا افكارهم حتى لو انت ما لقيت لهاش مخرج هي زي بتاعت المراه السامريه ان هو علم غيبا ولكن هذا ليس دليلا على انه هو الاله ولكن المراه السامريه قالت انه نبي
ما وبعدين قالتش ان هو كمان اله ما قالتش إن هو نبي.
وحته زي دي ثابته اصلا لانبياء ك- كثيره يعني منها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني.
ممكن ربنا علمه يعني ع- عرفه ان في طيب.
إخوان ليه اخر نص نقراه قبل موضوع الاحتياج ده متى 11 25 27 عشان نلحق نروح بيقول الصفحه اللي بعديها يا حبيبي في الملزمه ركز في ذلك الوقت قال يسوع احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال نعم ايها الاب لان هكذا صارت المسره امامك كل شيء قد دفع الي من ابي كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له النص ده هنتناقش فيه المرة الجاية في موضوع أحمدك أيها الآب وكل شيء قد دفع إلي ويعني إيه ليس أحد يعرف الآب إلا الابن وليس أحد يعرف الابن إلا الآب والنص ده موجود له مقابل أيضا في إنجيل لوقا لكن تقريبا هو هو طبق الأصل أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته